انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
كان زمان لما يهلوا على المسرح هم الفرحة اللي بجد كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك محمود انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلودة واسمعودة ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعتونا جوزوه أحلى يا ماما ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوس الخطيب على تسعينات اف ام
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات اف ام
يا مساء السعادة والهنا على كل جمهور تسعينات اف ام أحلى ذكريات مع نهاية السنة ال- السنة دي أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين آه، يا رب السنة ال- اللي جاية تكون سعيدة عليكم يا رب وتكون مع نهاية السنة دي نهاية لكل أوجعنا ولكل همومنا آه، حقيقي السنة دي تعبنا فيها كتير قوي و قسينا فيها كتير لكن علمتنا حاجات حلوة قوي علمتنا ان احنا نحمد ربنا على كل نعمه نحمد ربنا على الحاجات البسيطة قوي وكنا مفكرينها انها بسيطة وحق مكتسب يعني موجودة موجودة لكن فعلا الحمد لله وعلى رأي بطل حكايتنا النهاردة شمس وهوا ومية وبتنفس كمان وكل ده ببلاش الحمد لله معاكم بوس الخطيب وكان زمان آه النهارده معانا بطل أست... ب- بطل كوميديان او بطل كوميديا اسطوره في عالم الكوميديا عاشق للكوميديا معانا النهارده آه كوميديان من الطراز الاول بيضحك كده وهو سايب ايديه آه الضحك عنده زي الميه والهوا آه بيترجمه بقى في نكته في مونولوج آه معانا النهارده آه اللي بيضحك كل اللي حواليه وهو ما بيضحكش معانا الضاحك الباكي معانا ابو ضحكه جنان فما تستغربش وما تستعجبش
ما تستغربش في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش ما تستعجبش ما تستغربش تستعجبش ما تستغربش في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش ما تستعجبش ما تستغربش وارث وله كام ألف جنيه وده غير يا سيدي خمس عمارات يجي السلام كل الله عليه يعشق لواحدة بنت صلاة سعادة البيت هو
إسماعيل ياسين علي نخلة الفنان السويسي الجميل آه، اتولد في منطقة الغريب في آم، آه، في السويس عام 1912 أبوه كان صاحب آه، دكان آه، آه، ذهب وكان من الناس اللي حالتهم ميسورة يعني وكان إسماعيل هو ابنه الوحيد يعني كان وحيده آه، لكن بعد وفاة أمه آه، وبقى في- ده كان في سن صغير قوي إسماعيل يعني كان يتيم الأم آه، اتجوز أبوه آه، وكانت مرات أبوه بتعامله وحش قوي وكانت مصرفة قوي آه، فاضطر إن هو آه، يبعده عنها ويبعده عن إيديها وعن أذاها ووداها عند آه، سته علشان يعيش معاها لكن آه، مع سته كان ليه حكايات ظريفة جدا وحكايات ليها العجب
بيه بيفكرني بست ام امي كانت ست قاسيه جدا آه، هي جدتي يعني ام امي حماه ابويا كانت ست صعبه جدا وكان داخل في دماغها ان من اسباب وفاه بنتها ابويا فانا رحت ضحيه ابويا في العلاء وانا كنت آه، ال- القاسم الاعظم في شراء الفول آه، للاسره وانا اللي كنت انزل اجيب الفول وقبل الفول ما يوصل البيت يكون متاكل عن طريق اسماعيل اللي شايله.
اه اللي شايله يوصل الميه يا دوبك آه.
ويو- وتوصل الميه تضرب العلقه واصرخ آه.
وبعدين تق- تنعل ابويا وت... و- والحكايه عارفها انا بقى ن- نتيجه آه.
ان انا كل منزل لدرجه انهم بطلوا يبعتوني اجيب فول وبطلوا اكل لا انا اللي بطلت اكل آه، انما ليك حادثه مشهوره معاه اه هي سرقه آه، ستة جنيه منها عشان كانوا قالوا لي انك صوتك حلو قوم اقعد روح المعهد الموسيقي
وفعلا آه، اسماعيل ياسين آه، سرق من جدته 6 جنيه وزي ما انتم شايفين ان حياته هو طفل كانت قاسيه جدا مع آه، جدته اللي كانت يعني صعبه جدا في طباعها واب طبعا اهمله وسابه واتجوز واحده تانية وانشغل بيها آه، المهم هو فعلا آه، لما كبر شويه كده وبقى عنده 17 سنه كان صوته حلو جدا وكانت الناس كلها تقول له انت صوتك حلو قوي عامل زي محمد عبد الوهاب ما تسافر مصر ويشوف حظك هناك وقدم في معهد الموسيقى العربيه وفعلا بس ما كانش معاه فلوس سته بقى كانت بتحوش آه، الفلوس في المرتبه آه، هنا تحط 6 جنيه هنا تحط 9 جنيه هنا تحط 4 جنيه المهم هو اللي لقى قدامه 6 جنيه خدهم وهرب على آه، القاهره هو بيقول هو اقتباس يعني انا ما سرقتش هو اقتباس المهم فعلا سافر على القاهره وحب ان هو يشق طريقه هناك ولاجل حظه الجميل هو سافر كان في وقت آه، الصيف يعني الاجازه راح لقى معهد الموسيقى العربيه قافل آه، ابتدى يدور طب يعمل ايه يتصرف ازاي وهو يعني ملوش حد في القاهره افتكر ان كان ليه قرايب كان آه، والده آه، بيزورهم وهم بيزوروهم المهم راح لهم ودخل عليهم وقالوا له انت ايه اللي جابك هنا قال لهم انا جاي اتعلم وجاي اشتغل طب انت جاي تشتغل وتتعلم انت فاكر انت فاكر ان الحكايه بالساهل يعني المهم فضل قاعد معاهم فتره وبعدين لان معاملتهم كانت وحشه قوي سابهم ومشي فضل بقى في شوارع القاهرة يتنقل من يعني يتنقل من شارع لشارع ومن مكان لمكان المهم يتبهدل قوي وفي الآخر آخر المطاف كان بيروح السيدة زينب وكان بيروح يقعد هناك لحد ما آه، أذان العشاء يأذن ويبات في جامع السيدة زينب المهم اتبهدل قوي إسماعيل ياسين وكل يوم نفس الحكاية تعالوا بينا بقى نطلع فاصل ونشوف آخر بهدلة إسماعيل ياسين في شوارع القاهرة
انا هروح ما تروحش عايز اروح ما تروحش لا انا مروح ما تروحش
لو هستنى هنا هتوفى من الحقن اللي باخدها في جسمي بعد يومين دم هيتصفى واخرج من هنا ميت رسمي شوفي دراعي يا عيني يا دراعي خمسين حقنة من يا جرداعي عيني يا دراو يا عيني يا دراو لو مش عيب كنت ابكي وانوح لو مش عيب كنت ابكي وانوح ما تروحش عايز اروح ما تروحش لا انا نروح ما تروحش انا مش فاهمه تروح فين ما هو ده بيتك يا سيد البيت سلامة عقلك يا نور العين بعد الشر جرالك ايه ناوي تسيبني وتهجر بيتك بعد ما حبيتني وحبيتك ناوي تسيبني وتهجر بيتك بعد ما حبيتني وحبيتك ده انا من غيرك هنا مرتاحش ده انا من غيرك هنا مرتاحش عايز اروح ما تروحش لا انا مروح ما تروحش
فين الفول فين
المهم بقى ورجعنا لكم تاني ونشوف بهدلة إسماعيل ياسين في شوارع القاهرة اشتغل قهوجي في شارع محمد علي وشوية كمان اشتغل سايس عربيات بقى ناجي على العربيات المهم اتبهدل آخر بهدلة في شوارع القاهرة آه بعد كده آه اشتغل مع آه، رقاصة اسمها نوسة آه لكن لقى نفسه مش عارف يغطي تكاليف آه آه عيشته معاها يعني كانت بتديله أجر بسيط قوي وفي يوم من الايام كانت في رقاصه ومغنيه آه، قعد يتحايل عليها محايله كبيره قوي علشان يشتغل معاها آه معلش شغليني معاكي ده انا مش لاقي ده انا متغرب ده انا جاي من السويس ده انا ده انا ده انا المهم قالت له طب احنا عندنا فرح في بلبيس تعالى معانا وايه و- ورزقك ورزقنا على الله المهم راح معاها اليوم ده بقى كان مطره وكان زحاليق وكان الدنيا يعني مزروطه آه، عايزه اقول لكم اليوم ده كان صعب جدا على اسماعيل ياسين وهم بعد ما راي- رايحين الفرح الفرح بقى يعني قبل ما يت- يتفتح الفرح اتقفل ما فيش فرح خلاص بقى الدنيا مطرت وما فيش فرح وهم راجعين بقى على محطة القطر وطبعا الدنيا طينة ومزروطة هو طبعا عايز يعني يحل لقمة عيشه فماشي بقى حوالين ال- الرقاصة يقول لها وسع للفنانة وسع للنجمة وسع لست الناس المهم راحت مش زحلقة ووقع على وشها وفستانها اتغرق طينة واتبهدلت آخر بهدلة
انا حبيت يعني اكبر بخاطرها عشان كمان تاخدني تشغلني اكتر خدت انا الفستان ودخلت التواليت وقعدت اغسل فيه والقطر ماشي فتنا بنها قلت احسن طريقه ان انا اطلع الفستان يرفرف كده من الشباك فالقطر بقى بكل فخر وانا ماسك ال- الفستان من من قمامه كده من الشباك ودي وللنبي راح واخد من ايد الفستان ودكهم يخبطوا عليا يقولوا لي الفستان خلاص اقول لهم خلاص
المهم هو اللي عمله ان هو بعد ما خد الفستان والفستان طبعا طار من الشباك وهم يقولوا له ويخبطوا خلاص يا سمعه خلاص استنوا شويه خلاص المهم طب يعمل ايه يتصرف ازاي والقطر بيهدي على آه، محطة آه، الليمون راح ناطط من القطر واتدشدش واتبهدل وراح المستشفى وقعد فيها شهر واتنين في الجبس المهم بعد كده بعد ما خف ورجع تاني آه راح آه اشتغل بقى ايه في آه المحطات الاهليه ابتدى ان هو آه الناس آه، تحس ان صوته حلو قوي لكن شكله يعني مش اللي هو يبقى مغني الناس كانت بت- بتضحك على كل تصرف وكل حاجه بيقولها فشاف في نفسه ان هو ممكن يقول م- آه، مونولوج حلو والناس تضحك عليه او نكته حلوه والناس تضحك عليه المهم ابتدى ان هو يقول المونولوج وكان اول واحد يعمل له مونولوج عبد المنعم ابو بسينه وده كان آه، يعني شاعر من الشعراء الكبار قوي اللي كانوا متخصصين في فن المونولوج وعمل له اول مونولوج اسمه مراتي ست سبور لما تحب تدلعني تحدفني من رابع دور يعني الاغاني زمان كانت او المونولوج زمان كان بسيط وخفيف كده لان الناس وعيها ما كانش اللي هو يعني آه، بتحب الحاجات البسيطه الهاديه يعني آه بعد كده آه لا، اشتغل زي ما قلنا في الاذاعات الاهليه زي اذاعه آه فيولا وبعد ما وكان بياخد 4 جنيه آه في المونولوج 4 جنيه بقى شامله آه التلحين والتاليف و- ومصاريف وكل حاجه المهم كل حاجه عليه آه لما اتقفلت الاذاعات الاهليه وبعد كده فتحوا الاذاعه الحكوميه آه، آه، ابتدى ان هو يقدم فيها علشان يشتغل في الاذاعات الحكوميه وفعلا اتقبل واختبروه واشتغل فيها كان بيشتغل في اربع او مح- اربع اذاعات وكان بياخد في كل اذاعه 4 جنيه يعني 16 جنيه في الشهر بالنسبه له كان مبلغ يعني جامد جدا في الزمن ده آه بعد كده آه بعد ما اشتغل فتره في الاذاعات الحكوميه آه رجع تاني يشتغل آه في كازينو بديعه مصبني آه على فكره آه بيقول آه، في احد اللقاءات الاذاعيه آه س- اسماعيل ياسين ان الكازينو او الملهى الليلي زمان ما كانش بس مقتصر على الرقاصه وبترقص والكلام ده لا ده كان في آه مسرحيه من فصل واحد او فصلين كان في كمان آه، مونولوج بيتقال كان في سكتش بيتقال كان في آه، رقصه استعراضيه كان في مونولوج استعراضي او آه، آه، program استعراضي يعني كان عامل زي المسرح آه، تمام آه، اشتغل في فرقه بديعه مصابني وكان بيقبض 8 جنيه في الشهر وده كان اول بقى يعني مبلغ كده يحس ان هو خلاص هو رجليه ثبتت على آه، بقى ياخد خطوات ثابته من اذاعات حكوميه لكازينو مجيعه بديعه مصابني المهم آه، في الوقت ده قابل توأم روحه ابو سعود الابياري طبعا ابو سعود الابياري هو رفيق الدرب وهو اللي كان بيكتب له كل حاجه المونولوج والاعمال السينمائيه الافلام والاعمال المسرحيه كل حاجه كان بيكتبها ابو سعود الابياري آه عايزه اقول لكم كمان ان في مواقف طريفه قوي آه حصلت مع آه اسماعيل ياسين وهو آه بيقول مونولوج في مره من المرات كان انتوا عارفين ان الملك فاروق آه، كان دايما بيروح آه، اي كازينو في ال- في البلد يعني ده بالنسبه له ده شيء كان عادي يعني آه، المهم هو بيقول المونولوج آه، الملك فاروق كان قاعد في اول صف وقاعد بيسمعه فراح سمعه بيقول آه، نكته طبعا فبيقول له واحد مجنون زي حالاتك المهم الملك فاروق بص له انت بتقول ايه هو طبعا ما يعرفش الملك فاروق هو كان شافه فين يعني سمعه انت بتقول ايه انت مجنون فكل اللي حواليه ازاي ده الملك فاروق الملك هو اتخض وت- و- ومش عارف يعمل ايه وتهته و... ما لقاش حل غير انه يعمل نفسه وقع من طوله يعني مغمى عليه وفعلا وقع على المسرح والملك راح موديله الطبيب الخاص آه، بيه وراح كشف عليه في الكواليس آه، وطبعا لقى سمعة مرتبك وخايف وميت من الرعب الملك هيعمل فيه ايه ده شتمه طب هيعمل فيه ايه المهم تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع نشوف آه، الملك فاروق الملك فاروق عمل ايه مع سمعة وليه دخله مستشفى المجانين 10 ايام
اربط فرمل يا سواق وا وا خش يا نحلة من البلكون اربط يا غرام البابيون احسن اوجه نابليون نابليون
انت يا حضرة نابليون وي مسير وانا كمان نابليون انت نابليون وانا كمان نابليون وانا كمان نابليون انا كمان نابليون انشانتيه انشانتيه انت كان تقول عند لفظ تلايز ضد جوزة اللعين اسمع عندي سر خطير ايوه يا ولد فيك من يكتم سر وي مسير في بير شفت الارنب ويا القطه راكبين وبيقول او او هو يقول لها حتى يا بطه وهي تقول له نو نو نو وعدي يا وعدي على الاسرار اتفه على عقلي الذي طار وعدي يا وعدي على الاسرار اتفه على عقلي الذي طار نيرون نيرون شرف نيرون دوت جد وست ريبون وحوي يا وحوي ايوحة يا نيرون وحوي ايوحة نقول بالنحوي ايوحة اخلصوا ناولوا للولاعة عايزة ولع روما بحالها انا مستعجل عندي اذاعة انا مستعجل عندي اذاعة خطبة عظيمة لازم اقولها هتقول ايه يا نيرون سمعنا متعنا بخطبك متعنا ازعق زي الغول
ورجعنا لكم تاني بعد آه، اوبريت العقلاء آه، وهو فعلا هو مناسب قوي للي هيحصل فيه اسماعيل ياسين وفعلا آه، طبيب الملك علشان خايف من هجوم الملك عليه انه يحبسه او يعدمه فقال ان هو مجنون و- و- وجات له حاله عصبيه و- و- وهو ما يقصدش يا- ما يقصدش وما ي- يعني حاولوا ان هم يلطفوا الموضوع شويه المهم امر انه هو يخش مستشفى المجانين وقعد فيها عشر ايام آه، موقف تاني مع ام كلثوم آه، كان في مره في آه، صيدليه من آه، صيدليه في الاسكندريه وبعدين ام كلثوم مشهوره بقى بالقفشات يعني بتحب ت- تقول الافيه قوي فدخل اسماعيل ياسين وكان جنب الميزان وعايز يوزن المهم وزن آه، فجت ام كلثوم بتقول له انت وزنت كام قال لها مثلا 70 فقالت له ده ببقك ولا من غير بقك قال لها طب ماشي طب آه، طب ما توزني المهم وزنت فقال لها ده بصوتك العريض ولا من غير صوتك العريض اصل بيوزن كتير قوي المهم آه، دي كانت ال- آه، الطرفه اللي بين آه، ام كلثوم واسماعيل ياسين آه، ابتدى بقى مرحله جديده خالص مع سمعه اللي هي مرحله السينما فعلا خدوا فؤاد الجزائر اللي بقى في افلام وادوار صغيره سنه 1939 في خلف الحبايب نور الدين والبحاره علي بابا والاربعين حرامي آه، في الوقت ده انتوا عارفين ان انور وجدي كان بيج- بيجذبوا اي موهبه جديده زي فيروز وفعلا جذبوا موهبه آه، اسماعيل ياسين آه، خفه ظله آه، تلقائي عفوي آه، المهم آه، اعجب بيه جدا واسند اليه ادوار صغيره معاه في افلامه بعد كده اداله آه، بطوله مطلقه في فيلم الناصح سنه 1949 مع الفنانه الشابه الصاعده ماجده المهم نجح الفيلم وكان نجم شباك وكانت الدنيا كان الفيلم مكسر الدنيا وكانت سند بقى 1952 و53 و54 هي العصر الذهبي لسمعة وفعلا آه، كان بيمثل 16 فيلم آه، في السنة والمنتجين والمنتجين بقى ابتدوا ي- يتنافسوا عليه وياخدوه في افلامهم آه عايز اقول لكم فيلم حميدو اللي مثله في آه في موطنه آه ومسقط راسه السويس آه اتكلف مثلا 18000 جنيه تخيلوا ان جاب ايرادات 300000 جنيه الناس كانت بتحب سمعة جدا لدرجة مش طبيعية على الرغم ان هو يعني مش اللي هو جان يعني ولا وسيم ولا شكله حلو لكن هو هيئته الملخبطة زي ما كان دايما بيقول هي اللي كانت ب- بتجذب الجمهور ليه يعني كان من ضمن الحاجات الظريفة اللي كان بيقولها على نفسه
طيب يا سيدي طب ايه بالذات في وشك اللي بيكذب؟ ها؟ ايه في وشك انت اللي بيكذب؟ اعتقد ده هم قالوا لك بقه طب انا عاوز اعرف اثر بقك في حياتك ابدا يعني كنت بمثل فيلم وكانوا مسميني في الفيلم بقه فمن هنا مشيت حكايه بقه انما انت لما تبص حضرتك لبقي ما تلاقوهوش ابدا يعني يعني قول لي بقى في إيه؟ يعني قول لي كده انا في ايه فمن يعني من هنا ابتدت الناس تاخد فكرة عن بقي ولما لقيت الناس يعني بيحبوا انهم يعكسوني ويقولوا لي يا بقي وما اعرفش ايه بقى ابتديت اعمل مونولوج عن بقي وابتديت كل ما امثل في السينما والاقي حاجه مش عاجباني وأقول كده بقي كده ومن فمن هنا ابتديت استغل بقي
فعلا بقه كان سبب نجاحه وسبب شهرته آه اسماعيل ياسين كان بيعتمد على ال- حركاته وعلى وشه وعلى حركات جسمه فدي كانت كوميديا خاصه بيه هو يعني آه جذب الجمهور جدا زي ما قلنا زي ما قلنا بشكله وبتقاطيعه وملامحه ابتدى بقى سلسله افلام اسماعيل ياسين اللي كسرت الدنيا مع المخرج فطين عبد الوهاب اسماعيل ياسين في الجيش في البوليس في البحريه في الاسطول آه طر- طرزان اسماعيل ياسين طرزان اسماعيل ياسين للبيع افلام كتير كانت بتحمل اسمه آه وكان اول ممثل يحمل آه اسمه آه افلام وتبقى اسمه على الافيش بافلامه بعد ليلى مراد آه زي بنت ليلى بنت الفقراء وليلى بنت الاغنياء آه عمل دويتو شهير جدا مع آه، ممثلين كتير آه زي آه الشاويش عطيه رياض القصبجي واللي كان ما بينهم كيمياء ظريفه جدا ومواقف كوميديه آه داي دايما القط والفار مع بعض جوه آه الفيلم آه، وكنا بنحبهم جدا مع بعض عمل دويتو مع فريد الاطرش عمل دويتو مع شاديه وكان عامل كيمياء حلوه قوي مع شاديه وكانوا ثنائي مميز وكان المنتجين بيحبوا يحطوهم مع بعض زي فيلم الهوا سوا آه الستات ما يعرفوش يكذبوا كان على الرغم ان هو ما كانش البطل الحقيقي لكن كان آه، يعني دوره محوري ورئيسي في الفيلم ومهم جدا كنا بنستنى يعني آه، ظهور اسماعيل ياسين في الفيلم آه، الانسه حنفي الانسه حنفي بقى واللي يعني كان طفره في آه، الوقت ده طبعا التحول الجنسي ان الواحده تت- إن الواحد يتحول من من راجل لست وطبعا حركات اسماعيل ياسين في الولاده والحمل ويوم السعد والحركات بتاعته وطريقته والمكياج وبقه والشراب النايلون والشعر كل ده كان بيخلينا نفضل نضحك على اسماعيل ياسين وكان يعني كان فيلم فعلا علامه مميزه في تاريخ السينما المصريه آه بعد كده المسرحيات ابتدى ان هو اول واحد ياسس المسرح الكوميدي هو اسماعيل ياسين سنه 1954 وعمل 60 مسرحيه آه عايزه اقول لكم ان معظم المسرحيات بتاعته كان اللي بيكتبها آه ابو السعود الابياري آه ومعظمها اتسجلت في ال- التلفزيون لكن بيقولوا ان في موظف من موظفين التلفزيون آه مسحها بالخطا لا- وفي فصلين بس من آه مسرحيه آه آه، م- آه، ف- آه، من كل الرجال كل الرجاله كده وفاصلين من مسرحيه تانية بيقولوا ان هي متعمده وفي ناس تانية بتقول غير متعمده المهم يعني آه، ما ما بقاش في اي مسرحيه متصوره لاسماعيل ياسين آه عايزه اقول لكم ان سنه 1966 ابتدى ان هو يحل الفرقه لان آه ابتدت الديون تتراكم على اسماعيل ياسين ولانه ما كانش م- يعني قريب قوي من آه ال- ال- القوى السياسيه في الوقت ده فمعرفش ان الضرايب اتراكمت عليه بشكل عالي جدا وبشكل كبير قوي آم، كمان ابتدى في الوقت ده سنة 1961 آه، يعني الأضواء تبتعد عن آه، إسماعيل ياسين آه، كان بيمثل عشر أفلام في السنة بقى يمثل فيلمين آه، فيلم آه، آخر أفلامه واللي مثلها كان ملك البترول آه، كان آه، زوج للإيجار والترجمان ودي كانت آخر أفلام عملها زي ما قلت لكم الضرايب حجزت على امواله آه، والبنك باع آه، العماره اللي حيلته واللي بناها بعرقه وبناها بعد سنين شقه آه، في المزاد العلني ده كان قدام عينيه وسبب له صدمه وحزن كبير قوي آه عايزه اقول لكم ان اسماعيل ياسين اتجوز آه ثلاث مرات من آه مونولوجيست اسمها سعاد وكانت في آه فرقه بيبه آه بعد كده اتجوز من سوريا حلمي وبيقول ان هي كانت حبه الاول آه اتجوز بقى في الاخر السيده فوزيه اللي هي ام آه ابنه الوحيد آه ياسين عايزه اقول لكم كمان ان كان بيخاف منها جدا وبيعمل لها الف حساب لدرجه ان كان بيشترط في كل العقود اللي بيمضيها ان ممنوع انه يقرب من البطله في اي مشهد لانه كان بيخاف على مشاعرها وبيحبها جدا آه، اسماعيل ياسين بعد ما الدنيا ضاقت عليه قوي اضطر ان هو يسافر للبنان وعمل هناك افلام يعني قصيره جدا وعمل اعلانات آه، لدرجه ان الناس اتنمروا عليه جدا وقالوا عليه ازاي اسماعيل ياسين بعد العمر الطويل دوت يعمل آه، اعلانات و- ويتساوى للفن واتنمروا عليه بشكل آه، جامد جدا آه عايزه اقول لكم ان آه اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين آه كان من الكوميديانات اللي آه آه بيحبوا فنهم قوي وبيحبوا وبيحبوا كمان آه يحب الجمهور بيحب دايما يظهر مع الجمهور آه عايزه اقول لكم ان لما رجع من لبنان لما رجع من لبنان آه لقى ان الموضوع اتغير تماما آه الكوميديا اتغيرت آه، فؤاد المهندس آه، ثلاثي اضواء المسرح آه، عادل امام الكوميديا ما بقتش مجرد انك تعمل حركات ببقك او بشكلك او تعمل حركات وكده آه، انك هتضحك الناس لا الكوميديا بقت آه، شكل تاني أو منظر تاني منظور تاني آه، الكوميديا بقت آه، تعتمد على الموقف آه، المهم الشكل اختلف تماما آه، اسماعيل ياسين آه، معرفش يطور من نفسه بيقولوا يمكن لانه آه، يعني ما عرفش انه يعني كان ابو سعود الابياري هو اللي بيكتب له دايما آه، كل مسرحياته وافلامه وكل اغانيه فما كانش في تطوير يعني ما ما طورش من نفسه ما حاولش نشوف حد جديد علشان خاطر يعمل له افلامه او آه، آه، آه، مسرحياته آه، كمان بيقول هو ما كانش متصل بالقوى السياسيه قوي فيمكن هم حاولوا يقضوا على اسطوره اسماعيل ياسين عشان يطلعوا وجوه جديده وناس جديده آه، آه، تحتل المكانه دي آه، بيقولوا كمان ان التلفزيون اشترى الحكومه اشترت مسرح التلفزيون فاضطر بعد كده انه يقفل المسرح بتاعه فالمهم حاجات كتيره قوي اتقالت على اسماعيل ياسين آم، عايزه اقول لكم ان اسماعيل ياسين آه، نزل وعمل ادوار صغيره قوي آه، محدش رحمه زي ما قلنا اشتغل تاني ورجع تاني يقول مونولو- مونولوجات في آه، ال- الملاهي الليليه آه، انيس منصور كان صاحبه جدا وكان آه، بيستشيره في كل حاجه فبيقول له انت مش خايف من الموت يا سمعه قال له انا محضر لعزرائيل 100 نكته انا لو هموت هموت من الضحك آه، ومات فعلا الضاحك الباكي نتيجة لأزمة قلبية سنة 1972 24 مايو في الوقت اللي كان أنور السادات بيفكر في تكريمه في عيد الفن في نفس العام
أهل الفن يا عين علينا عين علينا يا أهل الفن يا عين علينا ناكل أرض ونشبع زن وقلع عنينا يا عيني علينا يا عيني علينا العمر كله عرق ودموع وشبع أوجوع وغنى وحرمان من اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان
كانت معاكم بوس الخطيب وكان زمان وعيني علينا يا أهل الفن
بس ايه هي السعادة ولا ايه معنى السعادة قول لي انا بالسعادة قول لي قول لي قول لي قول لي كلنا عايزين سعادة بس هي السعادة ولاقيين على السعادة قول لي يا صاحبي السعادة قول لي قول لي قول لي قول لي ناس قالوا لي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه قول في ظل اجمع واحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه